أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى الذي آمل أن يكون موضحا مسهلا مطورا للسلوك العام داخل نطاق المنزل بين أفراده آباء وأمهات أو أبناء أهلا بكم بعد رمضان كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ربنا كده يحط في ميزان حسناتكم جهدكم واجتهادكم وسعيكم وعادة نحن لا نعبد رمضان زي ما الناس فاهمين احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي اللي استفدنا منه في رمضان واللي عملناه في رمضان في ناس كان عندها حجم من المشاعر آه، وهي بتأدي ال- ال- ال- ال- الفروض والسنن الأذكار قراءة القرآن أعمال الخير أعمال البر كان في لحظات لكل واحد فينا كان فيها انكسارة قدام ربنا سبحانه وتعالى لتقصيره مثلا لعودته لأخطائه ل آه، أهدافه في الحياة لحاجات كتيرة في انكسارات أمام النفس إن أنا ما أعملش كده وما يصحش أعمل كده ومش هعمل كده بعد كده لحظات التأمل كانت موجودة برضو في شهر رمضان لحظات الفيض العاطفي اللي في لحظة الواحد بيبكي لموقف في الجنة وموقف في النار أو إنه نفسه طموح إنه يبقى زي قصة من القصص اللي أراها في القرآن أو قصة من قصص الصالحين أو السلف الصالح غيرها مشاعر كانت كبيرة وبعد كده بعد معسكر السنة ما خلص معسكر إعداد أدائنا طول السنة ما خلص بعد آه، العلو في الأداءات العبادية والتربوية والسلوكية أما خلص من المفترض إن ده بيؤدي إلى تغير في سلوكياتنا وفي أسلوبنا وفي طريقتنا وفي تعاملاتنا وفي إظهار مشاعرنا وإظهار سلوكيات جديدة عن قبل رمضان تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لحد بعد رمضان بقى أسوأ من قبل رمضان وبرضو جزء من المشكلة ان انا ما زلت زي قبل رمضان لكن ال- ال- ال- الفريق اللي فاز حقيقة برضا رب العالمين هو الفريق اللي حس انه بعد رمضان ارتفع المستوى وخد قرارات يغير فيها سلوكه زي ما وضحنا في الحلقات قبل رمضان ويغير طبيعة انفعالاته وطريقة رد فعله بالنسبة للمواقف وأقصد هنا مش العموم لأن البرنامج معمول للأسرة معمول للتربية معمول للشخصيات معمول لنمو النفوس وبالتالي من المفترض ان احد علامات القبول اللي علمها لنا اساتذتنا الكبار استمرار الانسان على الطاعه الطاعه دي فيها فروض وفيها علامات انا بتكلم على العلامات ما بتكلمش على الصلاه ما بتكلمش على اعمال البر ما بتكلمش على الصيام ما بتكلمش على التبرع انا بتكلم على حاجة تانية من المفترض انها نتيجة طبيعية لهذه الطاعات زي لين الجانب تبقى لين الجانب زي ان الرفق يبدو في سلوكك يملك غضبك يملك رد فعلك ان الرحمه تبقى ظاهره في ما تصنع من تعاملات مع زوجه بقى او زوج مع اولاد مع اخطاء الاولاد وبالتالي تجد ان الرحمه بتطفو على السطح وتتحكم في رد الفعل بتاعي بنجد الحب اه الحب ده علامه من علامات الطاعات فيض المشاعر تجاه ما بين الزوج والزوجه وجعل بينكم موده ورحمه الفيض ده في البيوت يبتدي تلاقيه كده يبتدي يعلى وتلاقي تحسن في العواطف والمشاعر الإنسانية ما بين الزوج والزوجة وتلاقي ما بيننا وما بين الأولاد وبالتالي هذا الحب يؤدي إلى تعديل سلوكي ما احنا بنعدل سلوكنا عشان احنا بنحب الله وبالتالي طالما انا احب الله فلن يكون سلوكي الا كما يحب الله وبذلك هنعدل سلوكياتنا كزوج وزوجه وطبعا كاولاد من المفترض كعلامه من علامات القبول في شهر رمضان الكلام ده مهم جدا ليه لان احنا قلنا ان الدين المعامله وانا مش راجل دين بس انا في نقطة تخصني في هذا الدين مهمة بتكلم معاكم فيها مرتين في الاسبوع ثمان مرات في الشهر ايا ما كان العدد في السنة لكن اللي يهمني هو السلوك يهمني رد الفعل يهمني ان بابا وماما يبان عليهم اثار التقوى اللي طول النهار في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله وطول السنه ان شاء الله الى اخر العمر ان نلقى رب العالمين نفضل عليها بس لازم يبان ده ليه لان في قضيه محوريه في حياتنا ان ولادنا لازم يكونوا مرتبطين بربنا والاولاد ما بيرتبطوش بربنا بالكلام بيرتبطوا بالافعال وبالتالي مطلوب مطلوب ثالث مرة مطلوب أن نرتفع لمستوى المعسكر اللي كان موجود لمدة شهر كامل هو شهر رمضان ونفضل على مستوى الإعداد بتاعه طول السنة لحد ما يجي رمضان المقبل إن شاء الله يبلغنا ربنا رمضان ونعلو أكتر وأكتر فالأسئلة الطبيعية انت كأب وأم ايه اللي اتغير في ردود افعالك اما ابنك بيغلط مثلا بلاش اللي اتغير في ردود افعالك اما ابنك بيعمل عمل منقوص هل بتشوف الجزء اللي عمله فتفخر بيه وتتغاضى عن الجزء السلبي ولا بتذكر الجزء السلبي وتنسى الايجابي ولا بتذكر الاتنين مع بعض انت كأب وأم نرفوزين وعصبيين صوتكم حاد وعالي وردود افعالكم بتبقى حاده هل حسيتوا بعد رمضان ان ردود افعالنا هديت شوية ورد فعلي بقى مساوي للموقف مش أزيد من الموقف في بعض أوقات أنا ممكن أعاقب طفل عنده أربع سنوات أو ثلاث سنوات ونص أو خمس سنوات وقعت منه كوباية في وقت من الأوقات في نفس الوقت اللي أنا ممكن أعاقب فيه واحد عنده 14 سنة شرب سجارة فتلاقي رد الفعل على الكوباية للطفل اللي عنده أربع سنين هو نفس رد فعلي على الولد اللي عنده 14 سنة وشرب سيجارة نفس العصبية نفس النرفزة نفس الحدة نفس الكلمات البايخة اللي بنقولها لأولادنا نفس مد الإيد اللي افترى كله اللي ممكن يكون موجود وكأننا بنفش غضبنا و- ويعني بيبقى الواحد بيتفش في العيل هل دي السلوكيات التربوية الطبيعية اللي ممكن تكونوا خرجتوا منها من رمضان تبقى مشكلة يبقى في ش- سلك كده عندكم مش متوصل صح ما بين الكم العبادي في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غيرها من الأمور وما بين ما حدث في رمضان وما بين السلوك اللي احنا بنقوم بيه وبالتالي مطلوب ان احنا نتفهم جيدا ان احنا قدام مرحلة جديدة بنربي فيها سلوكياتنا وردود افعالنا وطريقة قبولنا لأولادنا ده ربنا في رمضان غفر وعتق وأجاز وقبل التوبة والأوبة والعودة بتاعة الناس انت كأب بقى يا اللي انت أب في الآخر بني آدم إنسان زي بقية ال... الناس وانت كأم ست إنسانة لا تقبلي توبة عيل أو أوبة عيل أو خطأ عيل فتقدري الأسباب اللي خليته يعمل كده سنه مثلا عدم معرفته كان بيحاول بس معرفش المعاني دي فين في التربية واحنا بنتعامل ليه معصبين قوي وليه في بعض اوقات بنبقى العكس هو ده اللي انا قصدي على رمضان فكرة رمضان دي فكرة ستكون شاهدة علينا يوم القيامة ان كان في معسكر اعداد كامل للسلوك العام وردود افعال الاباء والامهات تجاه اولادهم واحنا ما كناش بنستفيد كان نظرنا قاصر مجرد زيادة في الصلوات وفي القرآن الكريم سلوكك زفت لا مؤاخذة أنا آسف طريقتك في التعامل تقرف أنا آسف برضو طريقتك بشعة طريقتك ما تطقش طريقتك يتفت لها مليون بلد ده اللي بيتقال في البيوت على سلوك بابا او سلوك ماما من الاولاد او ماما على بابا او بابا على ماما ايا ما كان تقييمهم لبعض وعلاقتهم ببعض ومتانتهم في بعض في حاجة مهمة جدا في رمضان ان الكل كان شغال في نفس التوقيت وكان في لحمة ترابط الناس بتفطر مع بعض بتصلي مع بعض بتتهجد مع بعض بت بتزكي او بتتبرع مع بعض فكرة الوحدة في البيوت فكرة ان الزوج والزوجة يبتدوا يترابطوا مش يحبوا بس تبتدي الافكار تقرب من بعض تبتدي الاهداف في تربية الاولاد تبقى قريبة من بعض تبتدي الوسائل اللي بنستخدمها عشان اولادنا يبقوا احسن تبتدي نشترك فيها مع بعض فكرة ان احنا نبقى وحدة واحدة يبقى الزوج والزوجة مرتبطين مع بعض مش بس عاطفيا مش بس فكريا مش بس ايديولوجيا مش بس طريقة العبادة مش بس طريقة ال... انهم قاعدين في بيت واحد لا ده هم وحدة واحدة وبيربوا ما يكونش الاب في وادي والام في وادي تاني الام تظبط السلوك وتحط قواعد ونظام ويجي بابا يا شيخة سيبك انا مش فاضي انا كذا انا كذا حتى نظام مثلا للشاشة لمدة ساعة بقول لك ايه انا ماليش في زن العيال وهو لسه قايم من على المصلية مصلي العشاء ومش واخد باله ان اللي بيقوله ده دين ولخبطه لان المسؤوليه اللي ملقاه على عاتق الاب والام في عمليه التربيه للعيال تقيله ثقيله متعبه طعم اما بيحس البني ادم بنتيجة الحرص بتاعه والفضل فيه ربنا سبحانه وتعالى بيحس بالفرق بيحس كده جوه بان ربنا بيرضيه وبالتالي ده تاني درس في رمضان الاولاني ان انا لازم ارجع لردود افعالي قبل رمضان ودلوقتي في تصرفي مع اولادي هل اتغير رد فعلي هل اتغير سلوكي تجاههم هل اتغيرت العواطف فاصبحت ظاهره هل اتغيرت النظام اللي محطوط ده اول نقطه لان ده مردود العباده والاكثار من العباده في شهر رمضان الحاجه الثانيه الوحدة واللحمة بتاعت شهر رمضان وارتباط الناس بالعبادة وبربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا لابد وأن تترجم المظاهر بتاعة الترابط دي في البيت إن الست والراجل قاعدين بيتفاهموا على سياسة واحدة في التعامل مع العيال احنا ممكن نكون كزوج وزوجة شرق وغرب ممكن زوج وزوجة ما يطيقوش بعض ممكن زوج وزوجة نافرين من بعض ممكن زوج وزوجة عايشين والسلام ممكن زوج وزوجة او عشان العيال مكملين اختار اي وضع يعجبك لكن كل ده كوم والعيال كوم تاني العيال الاولاد الابناء فلذات الاكباد العيل اللي بتشوفه كده يعني انا شفت يوسف مثلا الاسبوع ده يعني يعني حاجه تانية خالص ولد كده يعني واعد طفل اسمه يوسف جميل واعد شوفه واعد واعد ازاي ما يمشي ما يضحك اما يبتسم اما يتحرك تحس كده ان الدنيا بتبتسم وشفت اولاد كتير بس اللي معلق معايا صورة الطفل ده لكن ما- كل الانشراح للحياة دي كل الألفة دي كل الابتسامة الجميلة دي الانطلاق للحياة الرغبة فيها العواطف الصادقة تجاه والدته ووالده كل ده ما بيحركش في البني ادمين والبشر انهم يتعدلوا حتى لو معوجين عشان خاطر الاطفال والاولاد محدش قال لكم تحبوا بعض محدش قال تتفقوا في ايديولوجيات التفكير المنبثق من معرفة سيبك من الكلام ده لكن في النهاية هناك منتج يصنع للمستقبل احنا مسؤولين عنه نتخانق كأزواج وماله نشد في شعر بعض يا سيدي نتهم بعض باتهامات وماله وبالرغم من ده كله لازم يتحط سياسة تربوية سليمة متفقين عليها كأب وأم مختلفين في وجهة نظر نسأل متخصص ونحاول ان احنا نشوف الامثل ونلتزم بيه لكن اكون انا متضايق اعمل للعيل حاجه عشان اغيظ بيه الطرف الاخر او الطفل يوصل له ان بابا وماما مختلفين قشطه يعني لا مؤاخذه مش قصدي ده هو الاطفال بيقولوا كده وده لفظ سمعته من طفل عنده 8 سنوات كده النعيم كله هاخد من ماما اللي انا عاوزه واخد من بابا اللي انا عاوزه اصلهم متخانقين لا ده هيتكلم ولا ده هيتناقش وبالتالي اذا كانت اللحمه في رمضان ترابطت الامه كلها بافطار واحد وصيام واحد وتوقيت واحد واتجاه في القبله واحد وعطاءات خير كثيره يبقى كمان البنيه الاساسيه بتاعت المجتمع محتاجه تبقى قويه لو الزوج شويه تربوي والام شويه عاطفيا نخلط بس نسيب القياده هنا للي بيفهم اكتر في الموضوع في نفس الوقت لو الزوجه تربويه وفاهمه ومستوعبه والزوج عاطفي حبتين لا نمزج وندي القياده شويه للزوجه لو الاتنين تربويين بيفهموا في التربيه يبقى لازم يقعدوا عشان يحطوا خطه جميله ولذيذه في التعامل مع الاطفال ونفهم بقى سلوكياتهم عصبيه ابني اتعامل معاها ازاي عنده هنتعامل معاها ازاي طب ابني بيجي بالتحفيز طب شد بقى في التحفيز ونحط واحد واثنين وثلاثه طب عاوزين نعمل نظام في رمضان في اسمه ده في, في الصيف ونحط النظام بتاعنا وبالتالي لو الاتنين مش تربويين هلهليين بنربي والسلام نسأل متخصص ودلوقتي النت فيه والتلفزيون فيه والسيديهات موجودة وكل حاجة موجودة وبالتالي ما عندناش المشكلة في ده تالت حاجة أو تالت درس نتعلمه في رمضان ان احنا في رمضان اتعلمنا كتير اه اتعلمنا كتير انا بالنسبه لي كل رمضان بتعلم فيه حاجه حاجه استفيد بيها لنفسي على مستوى سلوكي وحاجه ايمانيه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى وحاجه بيني وبين الناس وانتم برضو تعلمتم في دينكم حاجات كتيره وممكن تكونوا عملتوا في رمضان حاجات ما كنتوش بتعملوها قبل كده اهمها او العنوان اللي بنحطه ان احنا اتعلمنا حاجات عن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى فلازم يبقى لها اثر في طريقه وضعنا للأسس اللي هنتعامل بيها مع أولادنا لأني أنا مش متصور حد بيبكي وينهار وينكسر ويسجد ويستبحر في الإحساس وهو بيصلي او بيقرا قران كريم او في لحظه تامل بينه وبين الله او في خلوه مع نفسه في نفس الوقت هو هو نفس الشخص اللي بيعنف في موقف ملوش تعنيف اللي بيضرب في موقف مش المفترض يضرب فيه اللي بيجعر في موقف من المفترض ما يتجعرش فيه مش هو الشخص اللي بيتعامل بمنتهى الحده مع عياله واقصد بالحده عدم المنطق وبالتالي تالت درس في رمضان نتعلمه اذا كان الدين المعامله فالدين له قواعد فقه عباره عن علم ينبثق منه علم السلوك والسلوك علم لازم نتعلمه ان شاء الله في الحلقات الجايه نقول اسس السلوك لكن في النهايه ده علم التفاعل مع العيال والاطفال علم العيل اللي بيفتح الادراج لازم ابقى فاهمه ايه هو الطفل اللي بيحط ايديه في كل خرم في ال في ال في, ال في, ال في البيت لازم افهم طفل بيمسك ويقعد يخبط على سن 10 اشهر لازم افهم بيعمل كده ليه وافهم كمان الطفل امتى بيسند ظهره امتى بيسند رقبته امتى بيحبو امتى بيمشي امتى بيجري امتى بيتاخر امتى بيتكلم امتى بيتنفس امتى بيحس امتى نيمه جنبي وامتى اشيله احس في بكاء الطفل ده مغص ده ولا ولا دلع ولا تاثر ولا جوع احنا واخدينها بالسليقه ومش فاهمين ان احنا بنبني نفوس بشر نفوس ممكن تدفع الثمن طول العمر نتيجه لان انا بربي والسلام ده اللي عرفناه ده اللي كنا عارفينه ده اللي اتربينا عليه لا يمكن لا يمكن احنا بنطلع بشر بشر لهم شخصيات البني ادم بيهتز قلبه اما يشوف عيله مش واثق من نفسه مهزوز مش عارف ياخد قرار ايه العيل ده لا مؤاخذه اه بيبقى عنده 26 سنه 30 سنه وبنقول عليه عيل لان مش قادر ياخد ده وممكن دي صناعه الاب والام هنروح من ربنا فين في دي شخص كبر على الاحساس بالذنب وانه كل حاجه بيعملها مش تمام وان هو غلط على طول الخط حاجات كده كتيره شخص مش اجتماعي منطوي على ذاته ما يروحش شغله مش منضبط متدلع ليه هنروح من ربنا فين في ده شخص كبر على تسلط الاب على الام وبالتالي انا متسلط على اي حد او ام اتربت مع ام هي اللي ماسكه البيت فبتامر وبتنهى فيجي اما تيجي تتجوز برضه نفس الحكايه وبالتالي هناك دروس من رمضان لازم نفهم نمره واحد لازم يكون ادائي السلوكي وردود افعالي وتفاعلاتي مع اولادي واسرتي افضل كتير من قبل رمضان ودي علامه من علامات القبول في رمضان اجزم انها علامه من علامات القبول للعمل الحاجه الثانيه ان زي ما في وحده في العباده وفيما قمنا في شهر رمضان لابد وان يكون هناك وحده في المنزل ما بين السياسه التربويه بتاعت بابا وماما ونقعد ونتكلم ونتناقش هنعمل ايه للولد ده هنسوي ايه مع الولد ده انت مخطئه في كذا انت مخطئ في كذا انا شايفاك ناشف وبتدي قواعد ونظام بس ما تديش عواطف وانا شايفك انك عواطفك زياده وما بتديش قواعد وهكذا الدرس الثالث والاهم ان علم السلوك علم لابد وان نتعلمه زي التجويد زي الحفظ زي الصلاه زي الركوع زي السجود وبالتالي لابد وان نتعلم فن تعديل السلوك عند الاطفال والاولاد والابناء حتى حتى نخرج للمستقبل جيل واعد يغير ويبني ويعمر ويطلع حضارة من جديد حضارة إسلامية حقيقية تغزو العالم كله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته